مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مع شباب. بدايه وقبل ان ادخل في موضوع هذه الحلقه عايز اقول ان هناك حملات شرسه جدا لمواجهه المشروع الاسلامي في هذه المرحله. بدات هذه الحملات بحملات نشر البلطجه والسرقه والقتل والخطف في كل انحاء الجمهوريه. الحملات ما جابتش النتيجه فاتخذوا الى محمل اخر وهو ان ينادوا بانتخابات رئاسيه مبكره. لما لقوا ان الانتخابات الرئاسيه مبكره ايضا مش لاقيه يعني قبول كبير عند الشعب المصري بدات الان حمله تظهر على الشارع المصري وعلى الساحه المصريه وهي حمله تمرد حملة تمرد هذه الحملة الممنهجة في كل المحافظات المصرية وفي كل الجامعات المصرية لجمع توقيعات لرفض وجود الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية أنا إلى الآن لا أدري مدى قانونية هذا الأمر يعني خليكم جماعته 15 مليون 20 مليون 30 مليون أقل أو أكثر وبعدين بعض الشباب على الفيسبوك وبعض النشطاء المتزاعمين حملة تمرد بيقولوا بعد ما نجمع كل هذه التوقيعات هذه الملايين من التوقيعات هنبعتها لرئيس المحكمة الدستورية طب ورئيس المحكمة الدستورية هيعمل إيه؟ يعني أنا نفسي أعرف هل الموضوع ده أصلا نص في الدستور نص في القانون يقول إن لو الشعب جمع 15 مليون 20 مليون وبعدين طب ما احنا برضو على الشق الآخر ممكن نلاقي فصيل آخر بيقول القنوات الإسلامية والصحف الإسلامية ورموز الدعوة سواء في السلفية أو في الإخوان أو في الجماعة الإسلامية أو في غيرها من الجماعات أو حتى من الوسطيين اللي هم ارتضوا لعبة الديمقراطية قالوا إحنا كمان هنجمع توقيعات أما هم كمان جمعين توقيعات مثلا 30 مليون 40 مليون أقل أو أكثر هنفضل نقضيها بقى جمع توقيعات الموضوع لو على جمع التوقيعات هناك أناس يستطيعون جمع توقيعات أكثر من ذلك بكثير على كل حال معنا فقرة شباب تيوب هذه الفقرة اللي عودناكم عليها خلال حلقات برنامج مع الشباب فقرة شباب تيوب النهاردة مع المبدع عبد الله الشريف اتكلمنا فيها عن حملة تمرد
بسم الله الرحمن الرحيم إيمانا منا بالظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قررت أنا وزملائي إنشاء حملة موازية لحملة تمرد التي تدعي انها حصلت على 2.5 مليون توجيع في اقل من يومين والحقيقه لو هنتكلم بالارقام فاحنا عملنا حمله وسميناها حمله فكك منهم احنا عاوزينك والحمله دي حاضر يا ولد عمي والحمله دي في خلال يومين بس حققت ارقام يعني اجيب لك فلبينيه تلم وراك يعني خلاص يا بوي يعني مش هنشتغل ولا ايه خلاص يا بوي والحمله دي في خلال يومين بس لمت حوالي 17 مليون 203 شوف شيل الارقام يا ولد شيل شيل 17 مليون 243 الف 103 توجيع عشان اكون صريح مع حضراتكم 103 توجيع 17 مليون 243 الف 103 توجيع وبعدين لو المساله يعني بكتر التوجيعات وبكتر الامضاءات فانا معايا بيانات رسميه من مخازن القلبيه بتقول القلبيه لوحدها يعني فيها 8 مليون لسه ما اتضافوش في كام في الكيت كات يا ولد عمي اما 4 مليون 350 4 مليون في الكيت كات وحديهم يعني احنا الحقيقه عايزين نبلغ رساله للعيال بتوع حمله تمرد لو المساله بالتوجيعات وباللجلام ما كتر من لجلامنا يعني احنا عندنا اللي انتم ما تعرفوش تملكوه فاحنا عايزين نوصل لكم يعني ان احنا انا انا عن نفسي بدات الحمله اول امبارح بعبد صمد جرنا عبد صمد جرنا ما كانش عايز يمضي ابدا ليا ولا العيال بتوع تمرد وفي الاخر يعني سابنا انا والواد بتاع تمرد ماسكين في بعضنا وهو راح مضى البترول اسيوط الح... حاضر يا ولد عمي الحقيقه يعني احنا بدانا الحمله امبارح بس والحمد لله رب العالمين انتوا هتشوفوا فيديوهات كمان شويه توضح يعني تعاطف وتأييد الشعب المصري لسياده الرئيس محمد مرسي ربنا يحفظه ويبارك لنا في عمره والحقيقه كنت كتبت بعض ابيات الشعر لاخواننا في حمله تمرد فاحب اقول لهم افرح يا برعي وزقطت يا مرعي وهات الحلاوه وعلق زينات ولف الصواني وشغل اغاني ولبس عيالك وزف البنات خلاص الهرج والمرج ودعونا في ساعة خلعنا اللي بيه أخونونا تمرد يا ولدي هي الزتونة اللي راح ننسى بيها المرار اللي فات بإمضى في ورقة رئيسنا مفيش ومصر الجديدة بقت في العريش ملعون يا ولدي أم الحشيش اللي خلى العيال دي في آخر انبساط لو تمضي ليهم هتبقى بتفهم وشايف الظروف ولو مش هتمضي يا تلبس في خاين يا تبقى خروف فكك يا ريس فكك يا ريس وبص في طريقك وركز وشوف بس اوعى تمشي لحاسب لوحدي واشيل اللي فات الله يكرمك يلا يلا يلا يا عم بلاش كلام فاضي وده فيه ثلاث رسائل الرساله الاولى للمؤيدين بنقول لهم فككم من اللي بيشتغلوكم ويكلموكم بالملايين والرساله الثانيه للمعارضين لو عاوزيننا نشتغلكم زي ما بتشتغلونا هنشتغلكم الرساله الثالثه بقى لشعب مصر كله سيبك من اللي بيقول لك البلد مليانه حراميه وما فيهاش امان البلد زي الفل اخرج وتفسح وعيش
شكرا جزيلا للمتميز عبد الله الشريف الذي دائما ما يتحفنا بابداعاته المتميزه. مشاهدينا الكرام زي ما عودناكم برنامج مع الشباب يطرق كل المجالات في الشق السياسي والشق الاجتماعي والشق الديني. اليوم معنا حوار مهم جدا مع معالي وزير البيئه دكتور خالد فهمي. بعد الفاصل نلتقي مع معالي الوزير.
اوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمه ومفاجاه المفاجات للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك اوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حميد أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه ودعا للشعر التالف والمنتج مجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحري المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو لأقرب دولة لك
أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم أحباءنا ما أجمل الدنيا وأنتم بها وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم مشاهدينا الكرام يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بضيف قناة الرحمة معالي الوزير الدكتور خالد فهمي فأهلا ومرحبا بك اهلا بيك فندم نورتنا وشرفتنا الله يخليك آه، بداية مع الوزير قبل أن نتكلم في موضوع الحلقة عايز آه، لمحة من حضرتك حول هذه الحملات الشرسة آه، حول كل الإيجابيات التي تقدمها الحكومة يعني هناك حملة ممنهجة زي ما احنا قلنا يمكن قبل الفاصل حملة ممنهجة للتصدي لكل الإيجابيات اللي ممكن تقدم في هذه المرحلة رأي حضرتك آه هو خلينا نقول ان آه في ايجابيات وفي سلبيات صحيح زي اي زي اي واحد منا في عمله اليومي نعم لك ايجابياتك ولك سلبياتك مهم.
ولك ما لك وعليك ما عليك كويس ولكن الموضوعيه تتطلب ان احنا ما نركزش على جانب واحد صحيح وان احنا نعرض الايجابيات وايه المشاكل وايه التحديات وايه اللي فاضل لنا نعمله احنا بنتكلم آه، على فتره انتقاليه بنتكلم على حكومه آه، بتنقل المجتمع من آه، من وضع الى وضع اخر في ظل ظروف اقتصاديه صعبه للغايه وفي ظل حملات شرسه من الخارج وفي الداخل لاجهاض مشروع النهضه ومشروع الحضاره ومشروع نقل المجتمع المصري من حال الى اخر ولا شك ان زي اي ثوره ونتائج اي ثوره لا شك ان هناك ثوره مضاده ولا شك ان هناك جهود لاجهاض آه، اي آه، اي اي تراكمات آه، ايجابيه مم.
ال- احنا بس عايزين ان الواحد يكون موضوعي ويعرف ان المشاكل اللي بقى لها 30 40 سنه مش هتتحل في 3 4 5 اشهر صحيح كويس ومن هنا عايز تعليق من حضرتك حول آه، وسائل الإعلام بشكل عام سواء كانت الجرائد أو القنوات إن كما عندهم طاقة عظيمة جدا وكبيرة جدا في إنهم يسلطوا الضوء على السلبيات ما بنجدش ده في جانب آه، الإيجابيات اللي بتقوم بها الحكومة سواء كان وزارة البيئة أو في غيرها من الوزارات يعني بالحق ده ده ده حقا و- وواقع موجود وفي حاجات كتيره بتحصل آه، مشرقه ولا نجد لها اي صدى صحيح.
ولكن نركز على حاجات صغيره ومش بس نضعها في حجمها الطبيعي ولكن ان نضخمها الواحد ملاحظ كويس.
دايما إن حتى السلبيات لو في سلبية معينة في أي وزارة من الوزارات يعظموا من شأنها جدا وتقوم عليها حلقة كاملة لكن لو إيجابية واثنين أو ثلاثة وأربعة تذكر كده في هامش الحلقة في تقرير في الحلقة في هكذا ده لو مرور ذكرت.
مرور الكرام يعني ده لو ذكرت يعني لو ذكرت ده لو ذكرت الله المستعان آه يعني وجهت دعوه الينا من وزاره البيئه للحضور مؤتمر آه مؤتمر الصلح اللي كان خاص بمحميه وادي الريان وبالحقيقه راينا جهدا مشكوره من الوزاره لكن حابين بس نعرف المشاهدين حول آه هذا الامر لان الامر ده متلبس كث- على كثير من الناس يعني طيب خلينا نقول بس يعني آه، للسادة المشاهدين ان آه، في حماية الطبيعة أو وزارة البيئة من ضمن مهامها إدارة المحميات الطبيعية تمام كويس المحميات الطبيعية دي بتمثل لنا عندنا 30 محمية تمثل لنا 17% من مساحة مصر مهم.
دي هي الكنوز الطبيعية للشعب المصري تمام كويس دي مكمن الكنوز الطبيعية للشعب المصري آه، هي موجودة دائما في الصحاري وعلى الحدود وفي مناطق آه، مترامية الأطراف بعيدة عن العمران مم.
خلينا برضو نبدأ بأوجه القصور عشان احنا ما بنغطيش أوجه القصور تمام في الفترة ال 30 سنة اللي فاتت لما ابتدينا قانون المحميات معمول قبل قانون البيئة مهم.
معمول سنة 83 مم.
من 83 لدلوقتي ايه شوف حوالي 30 سنة اتغير طريقة الإدارة من طريقة عدم المساس إلى طريقة ضرورة الإدارة الاقتصادية والواعية للمحميات مم.
فاحنا بقالنا 30 سنة بنحافظ أو بنحمي ولا نشرك السكان المحليين اللي هم موجودين في المحميات دي في عمليات التنمية وعمليات الإدارة والحفاظ مم.
بمعنى صح عشان نستخدم كلمات سياسية بيتم تهميشهم
مم.
وده كان ليه اثر انك لا يمكن التجاوب للمستوى ده انك لا يمكن تحافظ ولا يمكن تحافظ على على كنوز مصر دي بدون ما يكون المصريين والسكان المحليين داخلين فيها ومشاركين مشاركين.
بيها.
مم.
وبالتالي ده الاستراتيجيه الجديده والمدخل الجديد.
مم.
كان من ضمن السياسات القديمه الوضع اللي احنا رايناه في الريان وده اللي على فكره موجود في كذا محميه مم.
بس بصور اخرى مم.
يعني يعني هنا خد صوره معينه لكن في محميات اخرى وموجود وفي تعدي بصور اخرى مم.
كويس لكن ولكن الامر يمكن في وادي الريان تم تسليط الضوء عليه لان البعض كان يروج لوجود فتنه طائفيه في وادي طبعا الريان وطبعا نعم.
ولو سيادتك فحصت المشكله هتلاقي ان هي ليس فيها لا اي حاجه دينيه مم.
ولكن هناك من يريد ان ي- يعني يدين يؤدي المشكله المرة ويسيس المشكله مم.
كويس ليه يعني غرض في نفس يعقوب آه هناك جزء هي محميه متراميه الاطراف في بعض الاحيان الناس بيقولوا عليها محميه وادي الحيتان هي محميه وادي الحيتان جزء من محميه وادي الريان مم.
محميه وادي الحيتان هي آه، آه، آه، فقريات و و- وآثار لحيتان كانت تعيش في هذه المنطقة مم.
في العصور ما قبل التاريخ واكتشفت وأعلنت من اليونسكو أن دي ثروة طبيعية مم.
وثروة للبشرية وبالتالي آه، من الأماكن اللي احنا بنركز عليها وبنقف متاحف علمية ليها مم.
كويس المحافظة عليه هي متاخمة ل- و- ل- لوادي الريان وادي الريان مترامي الأطراف جزء منه في أربع عيون مم.
كويس كان فيها آه، نباتات برية وحيوانات برية بالإضافة لكده كان في دير قديم كويس مم.
آه الرهبان ابتدوا يجوا فيه في الستينات ثم يعني ما بقوش يجوا ثم جم في السبعينيات ثم جم في الثمانينات ثم جم مجموعة أكتر في التسعينات وكان مم.
هناك في تعايش ما فيش أي كان مشاكل في كثافه سكانيه في المنطقه دي؟
مين يفنن؟ لا ما فيش كثافه سكانيه دي, دي دي منطقه في الصحراء ما فيهاش كثافه سكانيه فيها آه، بعض السك- السكان العرب اللي ساكنين في قرى حواليها مم.
واللي بيستخدموا هذه العيون في آه، ري الإبل أو المواشي بتاعتها وهم في طريقهم إلى الصحراء آه، الغربية مم.
مع تطور آه، أصبح هناك سياحة بيئية في حاجة جديدة دخلت نمط سياحي جديد وهي السياحة البيئية اللي أساسا مبنية على آه، التجول والترحال في الصحراء والنوم في الصحراء وإلى آخره ابتدى يبقى في أنشطة للقبائل العربية في آه، كمرشدين للسياح البيئيين وابتدت شركات سياحية متخصصة في السياحة البيئية تستخدم هذه المنطقة ليست بالكثافة العالية يعني كويس وكان مسموح بهذا النشاط ثم آه، آه، آه، ال- اخواننا الرهبان جم وابتدوا يع- ي- ي- كان في دير منحوت وابتدوا يبنوا الياتهم ويمارسوا شعائر الدينيه وكان في توافق بين ال- بين العرب وبين الرهبان ومفيش اي مشاكل مم.
كل ده بيمارس شعائره وده بيمارس انشطته الاقتصاديه ومفيش اي مشاكل الى ان في 2007 آه، حصل ان آه، خلاف ما بين المحميات وما بين آه، الرهبان وما بين الاخوان وتم حل الخلاف بالاتفاق وجينا بعد الثوره مم.
وفي بدايتها يعني احنا بنتكلم على شهر فبراير 2011 مم.
كويس وابتدى آه، آه، الرهبان يبنوا سور كويس هم من وجهة نظرهم ان هناك تعديات عليهم وفي اخت- خلل امني فعايزين يبنوا سور عشان يحتبوا بيه لكن في صوره على مكان لا يمتلكوه اه مم.
وهم لا وهم لا ينكروا ان هذه ان هذه ليس ملكتهم تمام بداية يعني مم.
فبنوا السور بغرض تبريرهم وجهة نظرهم بغرض الحماية ولكن السور ليه ناحيتين بمعنى اللي جوه السور بيشوف ده حماية مم.
اللي بره السور بيشوف ده حاجز تعدي كويس مم.
آه لما اتبنى السور اصبح مفيش منفذ للسكان المحليين مم.
ان هم يخشوا للعيون او ان هم يزاولوا انشطه السياحه البيئيه ك- سور مقفول من غير بوابات او حاجه لا يا فندم هو عشان في منطقه جماليه عامله كده زي حدوه الجمل مم.
كويس آه، او او حدوه الحصان يعني فجم في الوتر ده وراحوا عاملين السور مم.
وبالتالي بقت في منطقه جبليه وبقى في سور فبقى من الناحية ال- ال- الطبيعية ما يقدروش ما فيش دخول الحتة دي إلا من خلال الترار الرملية أو من خلال الجبال آه، من ورا الطبع آه، بالطبع ده آه، أثار الإخوة التانيين اللي اليوم حق آه، احنا كجهه ك يعني كجهه مسؤوله عن المحميات تدخلنا في الامر اول ما جيت في يناير وتدخلنا الاول بان احنا نفهم وجهه نظر الطرفين تمام كويس آه بكل تاني مم.
وبكل تعقل لان احنا لا نريد ان حد يستغل ده على اساس ان هو فتنه طائفيه او يكون مصدر لفتنه طائفيه مم.
كويس.
لكن البعض هنا معالي الوزير اسمح لي إيه، شايف ان يقام سور في مكان لا امتلكه ده طبعا ما فيش فيه فصال فيه ان هو تعدي انا ما آه، وغير ان هو تعدي البعض الاخر بيقول ان ده لو كان بناء حد غير النصارى او غير المسيحيين يعني فكان سيتخذ آه، ضده اجراء قانوني آه، حاسم وصارم وكان سيهد هذا السور لكن لان النصارى هم اللي بانيين السور ده فكان هناك حساسيه وتم حل يعني- الامر بشكل ودي فممكن ده يشجع كتير من المحميات الاخرى ان كل واحد شايف ان حد بيتعدى عليه وعامل سور في منطقه اصلا لا يمتلكها لا اتفضل يفهم.
حضرتك احنا عندنا حجم التعدي على الارض الزراعيه كم كم حاله في اليوم كتير كتير جدا كويس.
خاصة بعد الثورة يعني ملهاش دعوه بالدين مم.
كويس عندنا بناء لكن في قرارات صارمة من آه، الدولة بناء في- في بدون الهد فورا تصريح يعني بناء بناء بدون تصريح قد ايه كتير جدا كتير مم.
قد ايه بينفذ منها قرارات الازاله
مم.
احنا حصول النسبة أقل بكتير احنا في وضع احنا في وضع امني وفي استهداف للشرطه مم.
كويس فاحنا في وضع دوله بتقوم من سقطه مم.
كويس ولا زالت بتتعافى تمام كويس فاصحاب النفوس الضعيفه يستغلوا هذه الفرصه
مهم.
وبالتالي هي ملهاش دعوة بالدين أو مش دين لأني وريني كده قرارات الإزالة اللي بيتم آه، تنفيذها مم.
كويس علشان الدولة منتبهة أكتر إلى مواقف أكثر خطورة على الأمن القومي مم.
لكن الوعد اللي موجود إن كل ده هيزال وكل ده هيتم استعادته مم.
لكن هناك عدة طرق للاستعادة هناك الطريق الجبري مم.
انك تاخد قرار ازاله فانا كوزير انا راجل مش بتاع ازاله مم.
كويس انا اخد لكن تستطيع أن التواصل مع الجهات التنفيذية ل- اخد وزارة قرار الداخلية.
الازاله واسيبه للجهات التنفيذيه مم.
وقد يكون الوقت مناسب او غير مناسب وقد صحيح.
ترى الجهات التنفيذيه ان هذا الوقت ما يصحش الان خليه بعد كده مم.
لاسباب انا لا اعلمها تمام كويس تمام.
ويعني ولست معني بدير ده مش من تخصصي ولكن هل اقف عاجز امام المشكله مم.
واحل المشكله بقرار على الورق واضيف قرار الى قرارات اخرى الى مئات الالاف من القرارات الاخرى ولا تحاول انك تفهم المشكله وتقرب بين وجهتي النظر وتوصل للي انت عايزه بشكل توافقي تمام احنا احنا عايزين عايزين نتوافق عايزين نقرب من بعض مم.
كويس مش عايزين ان احنا مشاكل في الاساس ماديه نقلبها الى حاجات طائفيه ودينيه كويس وفئويه كويس وفي الاخر مصر هي اللي بتنزف وكلنا وكل ابناء مصر وشباب مصر هم اللي بيخسروا مم.
احنا بنحافظ على الكلام ده لمين احنا احنا انا عمري برايا انا بحافظ للشباب مم.
كويس الشباب هم اللي هيتمتعوا بالكلام ده مم.
كويس فانا مش من مدرسه ان انا اقف عند حدود مسؤوليتي مم.
مش مدرستي انا اواجه المشكله واخش في المشكله واحل المشكله قدر ما استطعت وربنا هو الموفق تمام كويس فكان مدخلي بكل بساطه هو التوافق بين المصلحتين بس عشان نتوافق ضروري نتفق على اسس مم.
سواء ما على هذا الجانب على مع ذاك الجانب نتفق الأول وقد تم ذلك في أثناء المداولات مم.
اللي كانت فردية الأول كنت بقعد مع هذا الجانب ثم أقعد مع هذا الجانب تمام كويس بكتابة مطالب كل جانب وبشروطه أو بمنطلقاته فالركيزة الأساسية كانت هل هذه أرضك أم أرض الدولة صحيح فكان الطرفين يقر بداية كتابة أن هذه أرض الدولة وأن الدولة هي المعنية بإدارتها مم.
وأن إدارة المحميات هي المعنية بإدارتها مم.
إذا لم نتفق على ذلك فلا تفاوض ولا اتفاق ولا تح ولا حديث تمام وده كان مبدأ إذا لم نتفق على كده يبقى مفيش حديث
مم.
وكان هناك آه، آه، آه، يعني ترحيب من الجانبين مما يعني ان في بادره طيبه مم.
ثم كل واحد كتب انت عايز ايه
مم.
انت عايز تاخد الارض عايز تمتلك الارض عايز تضع يدك على الارض الرهبان كنا نريد ان نمارس شعائرنا وان نزاول آه، يعني آه، حياتنا اليوميه كويس من زراعه محدوده آه، يعني توفر لهم الغذاء مم.
والسكان المحليين يردون آه، الولوج إلى المحمية وإلى استخدامها في أشرطة السياحة البيئية لأن ده مصدر رزقهم تمام كويس ه- فوصلنا لحلول كل جانب على نحسه برعاية ناس شخصيات ذات وزن عند هذا الجانب عند ذاك مم.
كويس عشان نسهل التفاوض مم.
فكان الكنيسة الأرثوذكية برئاسة قداسة البابا على قمة الجهات التي رعت هذه المحادثات والمفاوضات مم.
ومن الناحية الأخرى كان الشيخ محمد حسان يعني آه، جزاه الله خيرا كويس وكان للدكتور ناجح إبراهيم دورهم البارز مم.
في تسهيل مهمتنا في التفاوض مع اتحاد قبائل الشباب العربية اللي أنا بنتهز الفرصة دي وبحييهم بحييهم على وطنيتهم وبحييهم على تفاهمهم وبحييهم على آه، آه، خوفهم على بلدهم وسكان شركة آه، القريتين المتأخمتين اللي كانوا في منتهى التفاهم قدرنا في الآخر إن احنا نقرب من وجهة نظر إن هذا السور تديره المحمية هو على أرض الدولة خلاص تمام أنا حديره أنا كمحمية حديره بمعنى بمعنى أنا اللي هتحكم من يخش ومن يخرج مم.
كويس مم.
وسوف يتم عمل فتحات مم.
وبوابات للسياحة البيئية ومن حق الناس يخشوا ويطلعوا ويزاولوا أنشطتهم وفي نفس الوقت حقكم يا رهبان ان انتوا تزاولوا شعائركم طب تقريبا السور ده مبني على مساحه قد ايه؟
السور ده طوله 8 كيلو يا الله اه مم.
سوره 8 كيلو مم.
كويس عندنا اربع عيون
مم.
فهندسيا احنا درسناها وعملنا لجنه تنفيذيه لسه جايه من الميدان كويس فين الفتحات هتتعمل مم.
لانها مش مجرد يعني فتحه وخلاص يعني مم.
كويس هي مش مجرد فتحه خلاص هي فتحه لان انا ح- هنظم العمل بهذا السور مم.
كويس الارض مش بتاعت حد الارض بتاعتنا تمام بتاعت الدوله مم.
محدش ياخدها مم.
العيون سوف يستفيد بها الجميع السياحه البيئيه هتخش جوه مم.
هنستخدم السياحة البيئية والعائد من السياحة البيئية لأن في رسوم دخول محميات مهم.
ما هو المحمية ليها رسوم مم.
وليها تذاكر من يحصلها أنا دوله اللي هي إدارة المحميات مم.
يبقى ضروري يكون في مدخل ومخرج مم.
ولا هنعمل التذاكر إزاي مم.
كويس ما هو ضروري يكون ليه مخرج ومخرج طيب.
يعني اقدر افهم لو ما كانش السور ده موجود كانت الدوله ستقيم سور في هذا المكان؟
لا يا فندم لو لو الدولة أساسا وإدارة المحميات زمان كانت نمت أنشطة السياحة البيئية في المنطقة ما كان هناك داعي لبناء هذا السور مم.
ولكن لأن احنا همشنا هذه القبائل أصبح لا ما ما فيش حد يحمل طب وضع السور ده مستقبلا هيفضل زي ما هو ولا هيتهد؟
لا لا لا وضع السور زي كده هتتغير وظيفته يا فندم مم.
كويس إن أنا هحمي بيه المحمية بس هغير المعمارية بتاعته مم.
انت عامله سور دلوقتي كده زي سور الصين العظيم كويس يعني شكله يعني مع احترامي آه، يعني مش مش آه، مش مش جميل يعني مم.
لمحميه احنا اتعلمنا كويس وعملنا الشغل ده في محميه وادي الجمال وفي علبه وفي شلاتين انا اشتغلت هناك سبع سنين ان شاء الله
وكنا لما بنبني حاجه جوه كنا بنبنيها بمعمار معين يخلي هذا المبنى ما تشوفوش من بعيد مم.
لانه داخل في البيئه من نفس نوع الماده ما تلمحوش يعني ممكن لحد ما تقرب منه ل 200 300 متر وانت ما تش عارف ان في مبنى هناك مم.
عايزين نعمل كده في السور كويس عايزين نعمل فتحات عايزين ندخل السياحه البيئيه عايزين العائد بتاع السياحه البيئيه يعود للسكان المحليين مم.
كويس ويصرف عليهم عشان نعمل لهم من- ف- آه، آه، آه، تسهيلات للسياحه البيئيه مم.
كويس الاخوه الرهبان عندهم المكان اللي بيمارسوا فيه شعائر الدينيه اللي عايز يزرع يزرع بره المنطقه دي هنخصص اراضي للزراعه بره هذه المنطقه تمام طب احنا بترد الينا بعض التفاعلات البعض شايف انت لماذا لم يتم التواصل الى نقطه اتفاق بين الرهبان وبين ال- العرب المحليين المقيمين هناك في ان احنا نزيل السور ونوفر لهم آه، ال- الامان اللي هم عايزينه لممارسه شعائرهم الدينيه حتى لا نجرئ الاخرين على فعل ذلك في معيات اخرى التوافق التوافق يا فندم ضروري يجي مم.
سنه سنه احنا كمجتمع بصفه عامه هذه الثوره في مرحله بناء الثقه تمام انت سيادتك لسه في ال- في ال- في المداخله دخلت سيادتك في البرنامج مم.
بتتكلم على حاجه هي عدم ثقه صحيح كويس ما فيش ثقه مم.
ففي في في فجوات بين الناس وبين بعضها مم.
كويس كيف تعبر هذه الفجوه باقل تكلفه ممكنه مم.
كويس لان اللي هيتكلف في الحاله دي كويس مش انا وانت بس يا فندم كويس في ارواح كتير ممكن تزهق في سبيل ان حد يستفيد بهذا الموقف ويخليه مشكله مم.
كويس انا عن نفسي من موقع المسؤوليه اي قطره دم مصري وانا قلتها لحضرتك قبل كده مم.
اي قطره دم مصري ما تسويش عندي كنوز محميه وبالتالي أن لن افرط في اي او لن اخاطر باي قرار يؤدي الى مواجهات نعم.
لكن الناس لو لقت على الارض خطوات بتنفذ هيثقوا في الحل ومش هنخليها بقى مشكله وهنحل كويس عبر أش... يعني انت عبر اسابيع هتلاقي الفتحات ات- اتشكلت ان شاء الله هتلاقي الناس ابتدوا يخشوا مم.
كويس هتلاقي الثقه بقت موجوده تمام كويس سوف اقوم انا بتكليف شركه لتنظيم الدخول والخروج والحمايه وبالتالي نضمن ان السياحه البيئيه اللي تيجي سياحه منظمه ونضمن ان في امان جوه سوف اقوم باستغلال حوالي اكتر من نص المحميه فيما يسمى بال captive breeding او بمعنى اصح الاكثار الطبيعي للحيوانات مم.
ثعلب الفنك والغزال والحيوانات البريه مم.
هس- هستخدم العين الرابعه الى المدخل لوادي الحيتان في عمليات اكثار بيئي هستخدم المنشآت اللي موجودة في البحث العلمي كويس اتفقنا مع الإخوة الرهبان على ان احنا ندرس بعض أنشطة الزراعة اللي موجودة وهل هي ملائمة أو غير ملائمة لنوع المية ونوع الجو اللي موجود ثم نجعلها متوافقة بيئيا طيب تمام كويس.
ايه راي حضرتك نخرج نريح حضرتك شويه اتفضل.
نخرج اتفضل.
لمؤتمر الصلح اللي كان عندكم في بيت القاهره اتفضل.
نوري مشاهدينا الكرام ما حدث في هذا المؤتمر ثم نعود اليكم فلا تذهبوا بعيدا اتفضل
ولا شك أننا في لحظة فارقة يحتاج فيها الوطن لاتفاق كل أبنائه للعبور به إلى بر الأمان. تأتي هذه اللحظة التي لن أقول تاريخية بل واقعية لأنها تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم. هي لحظة يتجسد فيها مفهوم المواطنة بصورة عامة والمواطنة البيئية بصفة خاصة. هي لحظة توقيع اتفاق وادي الريان برعاية وزارة الداخلية ووزارة البيئة ومحافظة الفيوم والكنيسة الأرثوذكسية المصرية. آه، تلك القضية التي أثارت كثير من الجدل من سنوات عديدة ولكن حقيقة ما أجمل أن نرسخ التوافق في ظل دولة تدير وكنيسة مصرية راسخة ترعى الاتفاق وسكان محليون يحققون مصالحهم وسياحة بيئية ودينية تنتعش من جديد شكرا لكل الأطراف وكل الأمنيات بمزيد من التوافق والبناء والتقدم مشاهدينا ايضا على هامش هذه الفعاليه يسرنا ان يكون معنا العرب عرب وادي الريان لنستطلع معهم حول ارائهم بعد هذه المبادره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد بدر الشيمي يا اهلا وسهلا بحضرتك مفرح عبود من المنطقه عثمان عبود عرب المنطقه مرحبا بكم بعد هذه المبادره من السيد وزير البيئه الدكتور دكتور خالد دكتور خالد فهمي هذه المبادرة التوافقية شايفين ان ده هو الحل فعلا الامثل ان البعض كان شايف ومصمم على موضوع هد السور حتى لا نفتح المطامع على مصراعيها فيما بعد رأيكم ايه؟
هو فعلا ان هو ده الحل الامثل ان هو ما يجيبش اي عوار في الطرفين ولا ولا يسيس القضيه الحل الامثل هو ايه هد السور؟
لا الحد الامثل اللي هو هيحصل ده اللي هو اللي حصل ده أي أي فتح بوابات في السور بوابات في السور وهيعمل منظر تجميلي وهيجيب حراسه من ال من الداخليه اهالي وادي الريان كلهم متوافقين على هذا الحل؟
طبعا تمام
لان السور هيتغير شكله غير اللي هو موجود في الطبيعه دلوقتي ده اتفاقنا تمام
تحت اداره المحميه تمام راي حضرتك والله انا رايي طبعا ان احنا ده ابسط الحلول اللي احنا وصلنا ليها ولكن الموضوع هو الموضوع اصلا هو دي محميه طبيعيه المفروض لا فيها سور ولا فيها اي حاجه تجرح العين دي يعني كلمه محميه طبيعيه يعني معناها ان مفيش اي حاجه تدخل من البشر مع فكره فعلا اللي بيتكلم ان لابد من هذا السور حتى لا نفتح المطامع على مصراعيها فيما بعد ان كل واحد شايف ان من المصلحه انه يبني سور او يعمل بوابه او يعمل اي حاجه وضع يد فبالتالي هيكون ضامن ان الدوله مش هتهديها له وهتعمل اي حل توافقي وخلاص لا لا لا هو الموضوع مش بالطريقه دي طبعا ولا بال ولا بال لو كل واحد هيعمل كده وهيتاكد ان مش هيتهدله وبتاع والكلام ده كله طبعا ده, لا ده احنا دوله قانون وعندنا التزام طبعا في كل القوانين بتاعتنا واخد بالك ولازم كل الاطراف تلتزم طبعا بالكلام ولكن هم طبعا يعني الموضوع السور وخدت بالك ان السور اثار الناس طبعا يعني انت انت واخد بالك ولكن مش عمليه لا, لا زي ما الناس بتقول فتنه طائفيه ولا عمليه مثلا لا الناس بيننا وبينهم محبه واحنا ما فيش اي مشكله بيننا وبين اي حد اطلاقا خالص والمواضيع كلها علشان ان احنا بنشتغل في السياحه البيئيه والسور ده حاجه طبعا عننا وبيحجب يعني انت ماشي في الصحراء وبص تلاقي سور قدامك فطبعا بالنسبه لك ده ده حاجه حاجه تسير بس هي دي المشكله طيب اثناء بناء هذا السور كان حصل مشاكل او تصادمات بين اهالي وادي الريان والنصارى احنا كان في عائلات كتيره و بص للكاميرا ولا تزعل من الناس لا لا لا انا ما كان في اغلبيه يعني العائلات هناك كانوا معترضين على بناء السور وكده لكن احنا كنا مسيطرين على الموضوع عشان ما تحصلش فتنه طائفيه ويبقى في اختلاف بين المسلمين والناس اللي حابين الصحراء وبين الناس الاقباط المسيحيين في المنطقه.
السيد المهندس احمد علي محافظ الفيوم فاهلا ومرحبا بك.
اهلا بك اهلا وسهلا الله يخليك.
تعليق حضرتك على هذه المبادره من السيد وزير البيئه وعلى هذا المؤتمر ونحن على هامش هذا المؤتمر.
طبعا طالما عرضت كل حاجه فهي مش عايزه تعليق ولكن انا اكثر واحد سعيد بهذا الاتفاق لان طبعا محافظ كمحافظ اقليم انا طبعا يهمني من اهم مسؤولياتي واهدافي الامن والسلام ودي كانت في الحقيقه شيء مؤرق ولكن اسمح لي اقول لك ان انا كنت اقعد مع الطرف ده واقعد مع الطرف ده الاقي النوايا سليمه والنوايا كويسه وكل واحد لكن كان في شيء سوء فهم الحمد لله بالاتفاق ده هتبتدي الامور تتحل ان شاء الله وهيبقى في اليه للحل يعني ح... كل الأط... يعني الاطراف هتبقى كسبانه باذن الله.
معالي الوزير في حواراتنا مع بعض اخواننا من اهالي محافظه الفيوم كان البعض شايف ان هد السور هو الحل الافضل نظرا ان ده مش هيخلي فتح المطامع على مصراعيها في الفتره القادمه لا سيما في حاله الانفلات الامني بعد الثوره.
ان شاء الله الاتفاق اللي, اللي يمكن اراه لكم السيد الوزير في اليه يعني يعني احسن من حكايه هد السور اولا السور هيتغير ملامحه في توجهات في مرحله وبعديها مرحله وبعديها مرحله بس نبتدي نخلص المرحله دي وهنسيبنا خالص من الكلام اللي مكتوب وبعد كده كل شيء هيبقى لما يندمجوا مع بعض ويحلوا هم مع بعض هتبقى احنا اللي هنبقى غرب عنهم ان شاء الله طب حضرتك شايف ايه فيك يعني هل في ضمانات فعليه اصلا تخلينا نكون على ثقه تامه ان المبادره دي هتتم ان شاء الله على خير ان شاء الله احنا لما تقعد مع دول وتقعد مع دول تحس ان في اراده قويه و و و وشيء مهم جدا لان دول مضرورين ودول مضرورين دول قاعدين مش في امان ودول قاعدين برضو واقف يعني مصالحهم وارزاقهم فأنا شايف إن هذا الاتفاق هي- هيحسن دول هي- هيحسوا بالأمان ودول هي- هيشوفوا رزقهم ويشوفوا أكل عيشهم وبالتالي الأمور هتبقى كويسة بإذن الله حضرتك بعد الثوره وفي حد انفلات الامني الكل متخوف منها حضرتك شايف الوضع السياحي عندكم ايه في الفيوم خاصه في وادي الريان والله احنا الفيوم انا بدي رساله دلوقتي الفيوم امنه والفيوم آه، بلد آه، كلها ناس طيبين وفي آه، يعني آه، عناصر سياحيه خطيره ويمكن ناس كثيرين ما يعرفوهاش ولكن انا شايف الفتره الجايه باذن الله لكن انت لما بتتكلم على السياحه بتتكلم على مصر كلها فالناس كلها فاهمه ان اللي بيحصل سواء هنا او هنا او هنا في القاهره في اي حته إن لكن في اجزاء كتيره جدا في مناطق انا يجوا يجوا الفيوم ويشوفوا فان شاء الله انا انا كل امل ان الفتره الجايه هتشهد يعني رواج كبير جدا في السياحه باذن الله
ده كان تقرير برنامج مع الشباب من بيت القاهرة مكان المؤتمر الذي عقد فيه الصلح بين الرهبان وبين العرب المحليين آه، البعض كان بيسأل معالي الوزير عن موضوع الضمانات الفعلية هل تم أخذ ضمانات فعلية على الطرفين؟
آه، احنا طبعا آه، عاملين آه، رعاة للاتفاق هم اللي ضامنين تمام كويس فالكنيسة ضامنة مم.
و- احنا ضامنين كجهاز ووزارة الداخلية ضامنة تمام كويس لتنفيذ الاتفاق وعلى فكرة يعني بعض الاختلافات حصلت وتدخلت الكنيسة و... وحلت بعد المؤتمر طب بعد بعد كل بص حضرتك واحنا بننفذ هنلاقي بعض الاختلافات تمام.
وضع طبيعي مهم.
كويس آه، وض- لكن زي ما قال السيد المحافظ كويس اني انا بامل ان بعد عده اشهر مش هنبقى محتاجين الصور مم.
ونصل للهدف اللي احنا عايزينه تمام كويس لكن هي بس ال- عمليه ان احنا نبدا نتفاعل ونثق في بعض مم.
كويس بناء جسور الثقه ونجد اطار يحتوي مصالحنا كلنا تمام مصر رحبه تسعى كويس؟
الجميع.
وصدورنا رحبه نعم كويس يعني بر- برحابه صدورنا هنقدر ان احنا نعبر هذه المشاكل تمام ال- كنت عايز اسال حضرتك عن السياحه البيئيه بي- المقبل عليها اكثر السياح الاجانب ولا كمان في اقبال عليها من المصريين؟
طيب آه خليني بس قبل ما اجاوب على حضرتك ان سيادتك ذكرت ان ممكن ده يشجع على تعديات اخرى تمام.
انا قلت لسيادتك ان في تعديات اخرى وبس بس مش بهذا المنظر مم.
تعديات على الملاحات مم.
في الزرانيق قدرنا نحلها مع العرب تمام.
ومع القبائل برضه بالتدخل مم.
كويس فانا يعني عندي كذا ملف للتعديات بس انا ما بعلمش احنا بنقدر نحله ان شاء كويس؟
الله.
ف- ففي طرق بس انا انا بحب دايما ان انا اوصل لتوافق مع الناس كويس وان احنا ن- نبني على الحلقات الايجابيه اللي بينا ون- ونقلب الطاقه السلبيه الى طاقه ايجابيه ان شاء الله تمام بالنسبه للسياحه البيئيه اردك على كلام حضرتك السياحه البيئيه صع- في كتير مصريين بي- بيزاولوها مم.
يعني ال ال ال عارف يمكن آه، الصحراء ثقافه زياره البيضاء المحميات مش موجوده قوي عند مش المصريين موجودة صح صح لحضرتك حق واحنا في المجال ده عاملين آه، برنامج للشباب مم.
اعرف محميتك تمام كويس وبننظم آه، هذه الفكرة وفي جمعية أهلية آه، أنا هقابلهم إن شاء الله الأسبوع الجاي عشان نوسع الكلام ده وبحيث إن المصريين يعرف كنوز بلده ويبقى من الجميل كمان يا معالي الوزير لو في تعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي ان تنظم رحلات للطلاب لمثل أيوة.
هذه الاماكن هيكون اظن فيها خير كبير يعني.
طبعا طبعا طبعا لا شك آه، ورد الينا بعض التفاعلات من مشاهدينا الكرام وان كان يمكن المحاور معانا يعني لكن آه، نقدم تفاعلات مشاهدينا الكرام آه، اختنا شيماء سليم بتقول ما مصير البورسعيديه بالنسبه لمصنع سنمار للكيماويات والذي يسبب لنا ضرر بالغ حيث انه المنظر الذي تطل عليه معظم بلكوناتنا ايوه ايوه مصنع ثمار لل- للكيماويات هو استثمار هندي آه، من مده طويله ال- آه، الحاجه الاساسيه اللي فيه كويس هو الصرف الصحي مم.
كويس يعني المشكله اللي احنا بنقولها احنا عاملين خطه لتوفيق الاوضاع مع هذا المصنع تمام كويس وبنتابع هذا المصنع واذا لم يتفق واذا لم يتوافق بيئيا فهنتخذ مع الاجراءات القانونيه الواجبه طيب في مدة ولكن محددة؟
انا عارف انا اه مم.
انا احنا بنتكلم مع- يعني عندنا خطه زمنيه تمام لكن اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان لان دي عندنا مش بس في بورسعيد يا جماعه مم.
كويس ده عندنا في في حتت كتير في مصر كويس انت في حاجات موجوده دلوقتي يجب ان تعالجها تمهيدا بعد كده انها تزيلها وتخطط صح مم.
ما يبقاش في مصنع وسط منطقه سكانيه او مع صح ما يبقاش في مصنع موجود ولا عمران يزحف عليه تمام كويس ما هو ساعات بيحصل كده صحيح كويس وتجد هذا التنازع ما بين استخدامات الموقع ودي مشاكل البيئة تملي مشاكل البيئة تملي ان في حتة معينة في نظام بيئي معين وانت حضرتك تريد استغله في مثلا في صيد الاسماك مم.
والاخر يريد استزراعه والثالث يريد السياحه والرابع يريد انشاء منطقه سكنيه هي دي هي دي الاداره البيئيه فانا بطمن الاخت شيماء كويس ان احنا بنتابع هذا المصنع انا عارف ان هو بيورق آه، اهل بورسعيد انا عارف احنا بنحاول ان احنا دلوقتي بنتفق على مناطق اخرى حددناها بورسعيد لنقل الصناعات كويس وكمان لانشاء صناعات جديده توفر فرص عمل جديده لاهلنا ببورسعيد تمام آه، معنا سناء ابراهيم بتقول ممكن تسال معالي الوزير عن برنامجه في توعيه الناس للاهتمام بنظافه البيئه بس يا ريت ما يكونش بالطرق التقليديه نريد طرق مبتكره لجذب الناس انا بايدها 100% انا بايدها 100% ان احنا محتاجين للتوعيه وانا عايز اقول يا جماعه ان احنا عندنا توعيه وعندنا وعي بدليل الناس ما كانتش تهتم دلوقتي بمشاكل البيئه وتسال وتتجاوب وتتفاعل لكن هي المشكله احنا عايزين ننقل نقله نوعيه احنا عايزين بقى نبطل طريقه الصدمه اللي هو التلوث يموتك وال يعني طريقه اللي هي تصدم البني ادم يقوم يهتم كويس ونتنقل لاكتر طب ما هو المطلوب منك كيف تشارك في حمايه البيئه تمام كيف تشارك انك تراقبني انا كجهاز بيئه وتمارس دورك في الرقابه عليا وفي توجيهي كويس كيف تمارس هذا الدور كويس ما هو دورك في المصانع اللي موجودة حواليك ما هو دورك آه، ازاي تشارك في ال- لما بنيجي ننشئ م- منطقة صناعية جديدة او مصنع جديد بنعمل آه، بنعمل ما يسمى بالجلسة الاستماع البيئي طب كيف نشارك كيف نحصل على المعلومة الصحيحة على التكنولوجيا دي ده اللي احنا عايزين نقدمه جديد وعايزين نقدمه بشكل مش دائما مباشر ولكن غير مباشر ومش ضروري انه يبقى كلام ولكن مشاهدة يعني بمعنى صح انا ان شاء الله بكرة واخد مجموعة ومجموعة اعلامية هتجيلنا ورايحين قرية في الجيزة وهنوري الناس ازاي قرية صغيرة بامكانيات صغيرة قدرت انها تتعامل مع المخلفات بتاعتها وتوفر فرص عمل للشباب ان شاء الله وتعمل سمات طبيعي قرية اسمها ايه؟
كويس قرية القط في, ال- في الجيزة ورايحينها بكرة ان شاء الله ان شاء الله واخدين الجامعات الاهلية عشان مم.
عايزين نقرر هذه التجربة عبر ال- ال- عبر مصر كلها لانها هتجيب لك فرص عمل كويس فالمشاهدة والمعايشة والمشاركة هي اكتر حاجة بتوعيك وبترسخ فيك قيم معينة ما بتبقاش حاجة نظري ولكن بتبقى حاجة عملي حاجة شفتها حاجة حسيتها نعم آه، بعض الدول معالي الوزير زي ما حضرتك عارف آه، ويمكن منها حتى الامارات تحديدا دبي بالذات يعني آه، عامله غرامه معينه لموضوع رمي المخلفات في الشارع أيوة.
الغرامه دي كانت وصلت آه، يعني انا كنت عايش في- هناك فتره فكانت وصلت ايام ما كنا احنا هناك يعني كانت وصلت حوالي 500 درهم على رمي اي شيء من المخلفات آه، تكرار تجربه زي كده في بلد زي مصر برايك هل تجدي او لا تجدي؟
انا عايز اقول لحضرتك اذا اردت ان تطاع فمن يستطاع استطاع انا لما اجي اقول لحضرتك دلوقتي سيبك من الزباله خلينا في العربيات لما عوادم أجي أقول- السيارات.
آه، مم.
لا عربيتك لما بتيجي تركنها يا سيدي مم.
لما ما جابلكش مكان لركن العربيات مم.
واقول لك لو ركنت صف تاني هتدفع قد كده مم.
طب هتعمل ايه هي نفس الحكايه في القمامه مم.
كويس انا ما بديش مبرر للي يرمي القمامه كويس لكن حلها مش الغرامه ولكن حلها ان انا اجد له النظام وبعدين احاسبه
تمام كويس فترفع الغرامه تقلل الغرامه ان ما كانش فيه التزام مش الزام يعني ما كنتش حضرتك ملتزم طواعيه لانك شايف ان في نظام موجود في, في بس احيانا الامارات في الإنسان اماكن بي- موجوده بيكون رادع يا معالي الوزير أي- يعني لما أي اكون انا نعم، ماشي مع ابني أي في نعم.
الشارع ورمى علبه فندم.
لو, لو ان ما فيش غرامه مثلا زي ما كان موجود في دبي مثلا كان ممكن اعديها أنا مع لكن حضرتك.
عشان هدفع غرامه ده انا بسارع عشان قبل ما حد يشوفني انا مع انا مع سيادتك لكن لما تبص حضرتك تلاقي ان الشارع مليان زباله مم.
كويس ومفيش سلات للزباله ده دور مين بقى مع الوزير كويس ما انا بقول لحضرتك آه. ده دور المحليات مم.
ده دور المحليات كويس وانا لا اخلي مسؤوليتي كويس صحيح ان انا مش مسؤول عن جامع القمامه ولكن انا مسؤول عن ان اطور التشريعات والنظم اللي تخلي المحلات اكثر فعاليه تمام كويس فانا لا اخلي آه، مسؤوليه الوزاره والقع وارمي على حاجه مم.
بس احنا عايزين نعمل نظام ونلتزم بيه واللي يخالفه نعاقبه لكن بس لكن- ده اول زي ما حضرتك قلت ايجاد النظام اول يجب ايجاد النظام تمام معانا سناء ابراهيم تقول سناء جبناها الحسيني عزب بيقول يا ريت تسال معالي الوزير عن توليد الطاقه من المخلفات اي نعم بص يا سيدي الفاضل آه العالم كله بيتكلم دلوقتي على الجيل السادس والجيل السابع في إدارة المخلفات البلدية الصلبة احنا في مصر لازلنا في الجيل الأول والجيل الثاني كويس الجيل الأول اللي هو زي المقالب سيادتك كده عربيات بتجيب ثم ت- تقلب في مقالب ساعات بيسموها عمومية يعني المحليات قالت لك ارمي هناك وساعات عشوائية بترمي في أي حتة ثم يجي ناس يفرزوا الكلام ده ويطلعوا منه شوية حاجات كويس أو يعمل مقلب م- محكوم الجيل الثاني ان احنا دخلنا صناعات للتدوير موجودة عندنا 66 مصنع اللي بيشتغل بكفاءة اكتر من 50% هم 10 ص- مصانع من من 8 ل 10 مصانع وبالتالي التجربة ما كانتش يعني مبهرة قوي لأسباب كتير مش عايزين نخش فيها الأجيال الجديدة الثالث والرابع والخامس بيتكلم على ان احنا ناخد المخلفات دي ونطلع منها طاقة الطاقة دي ممكن تكون كذا حاجة ممكن تكون غاز الميثان اللي هو بنسميه البيوجاز اللي هو قرص الجلة اخواننا اللي في الريف اللي القدماء المصريين كانوا بيستخدموه كويس يعني عمليات التخمر بتطلع ميثان بناخد الميثان ونستخدمه في الإنارة أو في الحرق كويس وتوليد طاقة تمام في جزء تاني إن أنا من الزبالة أطلع بدائل للطاقة اسمها مصبعات كده مصبعات دي بتبقى عالية القيمة الحرارية بتتاخد في مصانع الأسمنت وتحرق وتوفر 20% من الطاقة ال- الاتنين دول ابتدوا يخشوا مصر والاتنين دول اللي احنا مركزين عليهم دلوقتي لانها لهم طلب فعال ويساعدونا في مشكلة الطاقة التكنولوجيا الاكثر تقدم اللي هي الجيل الرابع والجيل الخامس والجيل السادس بياخد هذه الط... هذه ال- القمامة وبيحرقها كويس او بيتعامل معاها بتقنيات كتير يعني التغويز وبتاع مش عايز مش عايز اخش في تفاصيل agriculture ويعني مش عايز اخش في تفاصيل عشان ما نثقلش على الساده المشاهدين مم.
ولكن الهدف في الاخر ان انا باخد هذه المخلفات وبعاملها بشكل معين بيولوجي او كيمائي او حراري او الاخر لكن اليات التنفيذ حاصله فعلا واطلع منها يا كهرباء يطلع منها آه، آه، سولار وقود للعربيات الحاجة دي لا زالت في مصر ما تنفذتش دراساتنا المالية والاقتصادية بتقول انها عالية الكلفة كويس وبالتالي المواطن هيدفع كتير فاحنا ماشيين على كذا محور محور ان الجيل الاول والجيل الثاني نعيد فعاليتهم اللي هو المصانع وطريقه الجمع ومحطات ال- المناوله و لا، ان احنا نحط استثمارات ونشغل النظام اللي موجود ده لان ده استثمارات موجود مش عايزين نضيعها على الشعب ثم ندعم بكثافه الجيل الثاني اللي هو ان احنا نطلع منها مصبعات للحريق وان احنا نطلع البيوجاز بالذات في المزارع وال- والمناطق الريفيه ثم نقدم مشروعات تجريبيه في مناطق تم اختيارها بعناية ونعلن للمستثمرين وللشركات اللي عايزة تيجي تشتغل معانا في مناطق معينة في مشروعات تجريبية ونشوف يا سيدي الفاضل إز- الكلام ده في مصر ينفع وأنهي تكنولوجيا اللي تنفع وتكلفتها قد إيه وإيه المعوقات اللي ه- ثم نعممها تمام لكن أنا ما أقدرش أسيب كل الاستثمارات اللي حصلت قبل كده وأقول أنا من بكرة هحرق كل زبالة مصر عشان أطلع كهرباء وكل الدراسات اللي حصلت لحد دلوقتي بتقول لي إنها عالية الكلفة كويس فبالتالي أنا هحمل على المواطن فأنا مش عايز ألجأ لهذا الأسلوب لكن عايز أجربه وعايز أدرسه فنيا بعناية مشروعات تجريبية يا جماعة زي ما كل الدول عملت تمام تسمعنا ناخد اتصال من الاستاذ احمد من سوهاج السلام عليكم اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ عمر زي اهلا وسهلا يا فندم اتفضل سلام ليك ولكل العاملين في قناة الرحمة وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان وتحياتي لسيادة الوزير اهلا وسهلا الله يبارك فيك اتفضل
لو سمحت بالنسبة ل- لخصوص مطمع تدوير القمامة في سوهاج متعطل من فترة كبيرة و- والمحافظة على ما أظن طلبت مبلغ مليون جنيه من وزارة البيئة عشان تعيد تشغيل المصنع تاني مم.
فيعني على ما أظن المليون جنيه مش كتير أن تشغيل المصنع بيستهلك ألف طن في اليوم من القمامة والمخلفات وتحتاج 5 مليون تاني لإنشاء خط آخر فيعني موقف وزارة البيئة إيه من من مصنع آه، سوهاج تسمع الإجابة مع الوزير إن شاء الله شكرا جزيلا معنا سؤال آخر السلام عليكم طيب تمام ن- آه، نسمع الإجابة مع الوزير عشان زي ما قلت لسيادتك ان وهو هو بي هو بياكد اللي انا قلته ان احنا عندنا مصانع لتدوير القمامه موجوده في كل المحافظات بعضها ناجح وبعضها فاشل تمام كويس احنا بندرس الطلبات دي لان انا عايز ادرس هو لم يعني ما حققش نجاح ليه غالبا يا فندم ان هذه المصانع ما بتحققش نجاح لحاجه واحده بس ان ما بيبقوش دارسين كويس نوعيه المخلفات اللي هتخش المصنع كويس وبياخدوا على دراسات تمت في القاهره او في اسكندريه ونيجي ننفذ هذا المصنع فنيجي نلاقي ان الزباله اللي جايه نوعيتها وخلطها ما يخليش المصنع يحقق ارباح غالبا المصانع دي بتؤجر للقطاع الخاص او بتديرها المحافظه احنا الجديد ان احنا عايزين نراجع هذه التكنولوجيا في كل مصنع ونشوف هل نشتغل بنفس التكنولوجيا دي بس نحدثها يعني في بعض الاحيان ان الصيانه والتجديد ما بيتعملش في ميعاده الصح فبتقف المكن كويس وما فيش فلوس لادارته لانه لا يحقق ربح وبالتالي في يترك المصنع ويصبح بعد كده جراج ويصبح بعد كده مقلب للزباله وفي ف- حاجات اخرى ان احنا بنحدث وبنضيف خط انتاج جديد زي ما هو قال وخط الانتاج الجديد ده بيبقى مبني على حكايه المصبعات ال RDF او على سماد طبيعي احسن نوعيه كويس فاحنا بندرس ده من ضمن الم... من ضمن المصانع اللي بقول لحضرتك ان احنا بندرسها حاليا ومن واحد سبعة ان شاء الله في الميزانيه الجديده هنبدا نشتغل في هذه المصانع تمام شكرا جزيلا على الوزير أيضا بعض المشاهدين هنا بعث يسأل عن موضوع تلوث نهر النيل ومتى سنقاوم هذه الظاهرة تلوث نهر النيل طبعا لا شك ان نهر النيل يعني من اهم آه، النظم الطبيعيه اللي موجوده ان ما كانش هو الاهم يعني تمام كويس آه، احنا نهر النيل يا جماعه اساسا مسؤوليه آه، وزاره الموارد المائيه ولكن احنا من جانبنا بنساهم وبنشتغل على نهر النيل في كذا في عده محاور المحور الاولاني هو الرصد كويس نحن نرصد نهر النيل وعندنا شبكه كامله لرصد نهر النيل من بحيره ناصر الى حد المصبات كويس ده بيساعدني ان انا اقدر اوجه السياسات وأع- واعمال الوزاره اعمال الوزاره والوزاره الاخرى تاني حاجه ان احنا اشتغلنا على التلوث ب- من المنشات الصناعيه كويس انا عندي 94 منشاه كويس تم منع وانا بقول لحضرتك او منع ووقف التصرفات أرب- 74 منشاه منهم على نهر النيل من خلال ان احنا نعمل نعمل دايره مقفوله يا اما احنا نحولهم على شبكات الصرف الصحي مع التزامهم بمعايير الصرف على الشبكات تمام كويس فاحنا تقريبا تخلصنا كميا من 90 92% من حجم السوائل اللي كانت بتصب في نهر النيل هيفضل عندنا الباقي عاملين لهم خطط توفيق اوضاع كويس خطط توفيق اوضاع يعني ايه يعني بنخش ونقعد مع المصنع ونشوف سبب التلوث ايه انهي عمليه ايه اللي ممكن يتعمل بنقدم له الدعم الفني ايه اللي ممكن يتعمل وتكلفته قد ايه ونتفق معاه على جدول زمني اتفقنا حضرتك هت- هتجيب وحده معالجه وحده المعالجه مواصفاتها كذا كذا كذا كذا والميه العادمه هتعمل بيها كذا كذا يا اما هتدخلها في العمليات الصناعيه يا اما هتدخلها في ميه تبريد الى اخره ثم نلتزم عليها عندنا منشآت كل المنشآت ما عدا ثلاثة اتعمل لهم خطط توفيق, توفيق أوضاع في ثلاثة بيتعمل لهم حاليا خطط توفيق توفيق الأعضاء ده جزء الجزء الثاني العائمات النهرية العائمات النهرية احنا ما بنفاتش عليها باستمرار كويس وبنوقع عليهم مخالفات آه، كبيرة في الجزء الثاني البواخر السياحية آه، النيلية كويس وتم الاتفاق على آه، مراسي مجهزة بمحطات صرف في خمس مواقع بحيث تستقبل هذه السفن وتاخد منها مخلفاتها من ال- الصرف الصحي للركاب اللي بيبقوا موجودين فيها بالإضافة لكده إن إحنا ما عملنا خمس مواقع لل- المع- للتحرك السريع لمعالجة أي تلوث يحصل في نهر النيل زي مصنع ي- يسرب زيت أو يسرب سولار مم.
أو ودي والأحوال دي ودي بتحصل كتير وسيادتك بتشوفها يعني في التلفزيونات إحنا عملنا فرق إنقاذ سريعة مع آه، وزارة البترول وبنكمل آه، تجهيز المعدات ده بحيث هيكون عندي خمس مراكز انقاذ سريعه مع شرطه المساطره والحاطه المائيه بحيث لو حصل حادث عابر نقدر ان احنا نتدخل تمام.
سريعا ونحله.
طيب آه، هنا برضو تفاعل من احدى المشاهدات بتقول ده بالنسبه لموضوع ال- تلوث نهر النيل والمصانع بالنسبه بقى ربنا يعزك لموضوع ال- غسيل المواعين في ال- في النيل وال- والاحصنه والبهائم و- والى اخره كيف نستطيع مقاومه هذه الظاهره ايضا طبعا دي حضرتك ظاهره سلوكيه.
نعم.
يعني خلينا نتكلم منطقي دي دي ظاهره سلوكيه بنشتغل عليها بالوعي.
مم.
كويس؟ وانا آه، بؤمن ان ال- ال- تنظيمات المجتمع المدني المحليه مم.
ده دورها في توعيه الناس آه، بهذه العمليه في غرامه يعني في غرامه وغرامه بس يعني- مفعلة؟
كويس مش مفعله مم.
كويس حتى الان يعني آه، حسب لكن آه، مش هتقدر يعني مش هتقدر بس ب يعني بسيف القانون انك تحل هذه المشكله دي عايزه عايزه سيف وعايزه وعي وعايزه حكمه كويس فنرجو ان سلوكياتنا آه، تتغير يعني نورتنا وشرفتنا معالي الوزير في هذه الله الحلقه يخليك.
كنت اتمنى ان ت- تطول وقت اللقاء لكن للاسف الوقت داهمنا ودائما هكذا الاوقات الطيبه تمر سريعا فجزاكم الله خيرا ونتمنى لكم التوفيق والسداد في مرحله مقبله الله يخليكم والسلام عليكم الله يبارك فيك شكرا جزيلا آه، مشاهدينا الكرام يبقى لي ان اقول ان اسره البرنامج مع الشباب ان شاء الله مسافره للمغرب فجر يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله ونتمنى من جميع اخواننا المغاربه أن يتواصلوا معنا حتى نستطيع ان نستلهم من افكارهم واقتراحاتهم ما سنستطيع ان احنا نصوره في المغرب ان شاء الله هنعمل مجموعه من الفقرات خاصه بالبرنامج مع الشباب في المملكه المغربيه نتمنى نشوف افكاركم واقتراحاتكم ومشاكلكم اللي تحبوا ان احنا نسلط الضوء عليها ان شاء الله وذلك من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك الصفحه امامكم الان على الشاشه وايضا من خلال موقعي على شبكه الانترنت موقع عمر الحنبلي لكم تحياتي مشاهدينا الكرام وفي نهايه هذا اللقاء لا يسعني لان اتوجه بخلص الشكر والتقدير لمعالي الوزير الدكتور خالد فهمي وزير البيئه جزاكم الله خيرا ونتمنى ان تكون هذه الزياره ان شاء الله باكوره لحلقه قادمه طبعا بارك طبعاً.
الله فيك متشكرين الله يبارك فيك مع الوزير مشاهدينا الكرام من هنا الى القاكم الاسبوع القادم بمشيئه الله لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته